السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءات هذه السلسلة المباركة من أعلام الأمة آه، إن شاء الله آه، هذه الحلقة آه، ستكون حلقة خاصة من حلقات أعلام الأمة ليه؟ لأن احنا تناولنا 100 حلقة آه، من أعلام الأمة فلا بد من مراجعة يعني نشوف احنا ماذا قدمنا للمشاهد حتى نحترم المشاهد احتراما يليق به لان مشاهدنا احنا قناة دينية فمشاهدنا من نوع خاص ولا بد ان نقدره تقديرا خاصا لان هذا ديننا وهو الذي يأمرنا بهذا فبعد 100 حلقة في برنامج لابد أن نضع هذا البرنامج في الميزان نشوف احنا عملنا ايه يا ترى في اخطاء في هذا البرنامج يا ترى الملاحظات اللي وردت على البرنامج ايه يا ترى احنا ماشيين صح ممكن نكمل ولا نعمل ايه بالظبط آه في آه تقييم آه وصل آه الي او نما الى علمي انا شخصيا باعتباري مقدما لهذا البرنامج ولهذه السلسله المباركه التي أشرف بتقديمها منذ ما يقرب من آه، ثلاث آه، سنوات آه، ألاقي آه، طفل في المرحلة الابتدائية آه، يقابلني في الشارع ويحوطني هو ومجموعة من الأطفال في مدرسة آه، في إحدى المدن المصرية وألاقيهم بيكلموني عن برنامج أعلام الأمة وبيقولوا إن إحنا كلنا إحنا وبابا وماما والأسرة كلها بتتفرج على أعلام الأمة آه، والد آه، عزيز آه، من إحدى الدول العربية عربي مواطن عربي مسلم يتصل بينا وعلى الهوى أيام ما كنا على الهوى مباشرة ويقسم بالله أنه يجمع أسرته أبنائه وبناته وزوجته وعلشان يشوفوا أعلام الأمة بيقول إن أعلام أنا مش لاقي آه، حاجة قدوة في آه، هذا المجتمع أكتر من إني أتأسى بهؤلاء ال- السلف الصالح آه، مدير إحدى المدارس يقسم لي إن هو وزع اسطوانات على طلبة المدرسة الثانوية التي يقودها وفي الحصص الفاضية بيعرض آه، آه، برام برنامج أعلام الأمة للطلبة علشان يقتدوا بيه آه، ويقسم ايضا ان الطلبه كانوا بياخدوا هذه الاسطوانات ويعملوها يطبعوها ويوزعوها كعمل خيري آه، اخت فاضله من الاخوات تقسم لي ايضا تقول لي والله العظيم يا استاذ محمد انا اقولها لله انا باخد آه، بطبع اسطوانات وبوزعها على الناس كعمل خيري لبرنامج اعلام الامه آه، احد العلماء الافاضل يقول لي ان برنامج اعلام الامه اصبح عباره عن مصدر من مصادر طلبه العلم الشرعي اللي هو علم الحديث لان انتوا عارفين ان طالب علم الحديث لابد ان يكون عالما بعلماء السلف ولابد ان يعلم عنهم الكثير فبيدخل على آه، البرنامج معاه الاسطوانه او بيدخل على البرنامج عن طريق ال- الانترنت الشبكه العنكبوتيه وده برضه من الامور التي يجب ان اذكرها ان آه، تدخل على جوجل مثلا وتكتب برنامج اعلام الامه هيطلع لك كل الحلقات موجوده في كثير جدا من المواقع انا اشكر طبعا هذه المواقع الاسلاميه التي تهتم بهذه السلسله المباركه مع غيرها من برامج السادة العلماء والدعاة والمشايخ وخاصة طبعا أخص جدا يعني آه، موقع الطريق إلى الله آه، هذا الموقع العظيم الكبير آه، الذي آه، يفرد لكل برنامج من البرامج بتاعتنا آه، يفرد له آه، ملفا خاصا بالصوت والصورة فيديو علشان آه، ال- الناس يستفيدوا منه آه، حوالي 90 شخصية من الشخصيات الإسلامية تناولناها في أعلام الأمة منهم الصحابة منهم التابعون منهم تابعو التابعين منهم الأئمة الأربعة منهم آه، آه، يعني أئمة الحديث أئمة الحديث جميعا تناولناه الحمد لله اللي هم أصحاب الكتب الصحاح بخاري ومسلم وابن ماجه والترمذي وكلهم خدناهم بالإضافة إلى فقهاء المدينة السبعة بالإضافة إلى كثير من العلماء والتابعين وتابع التابعين وغيرهم حتى أنه الحمد لله تبارك وتعالى كتب الله سبحانه وتعالى لهذا البرنامج القبول فإحنا الحقيقة عاوزين كده في هذه الحلقة نعمل تقييم لبرنامج أعلام الأمة ماذا يستفيد المسلم من برنامج كهذا بيقدم على قناة فضائية دينية محترمة لها مشاهدوها الذين يجب أن نحترم عقولهم ويجب أن نحترم تفكيرهم سواء كان هذا المشاهد طفل صغير سواء كان طالب سواء كان متعلم أو غير متعلم لابد أن نحترم عقلية الناس جميعا هذه أمة محترمة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وهذا هو المبدأ الذي نعمل به في أعلام الأمة أنا يشرفني كثيرا أن ألتقي في هذه الحلقة الخاصة من حلقات أعلام الأمة بأخي وحبيبي وصديقي العزيز جدا الذي أحبه كثيرا وهو علم من أعلام هذه القناة المباركة ويقدم لنا برنامجا ناجحا جدا وجماهيريا يحبه المسلمون جميعا هو أخي وحبيبي الداعية الإسلامي المعروف فضيلة الشيخ أيمن صيدح أهلا وسهلا حبيبي ومنور في برنامج أعلام الأمة أسأل الله ينور قلبك وعقلك اللهم آمين اللهم آمين الحقيقة يا شيخ أيمن أنا أعلنها أمام العالم كله أنني أحبك في الله وأنا أحبك في الله أحبك الله حبيبي وأستفيد كثيرا والله حينما أجلس أمامك في خايف عليك وأمور كثيرة من ال... وأستمع إلى صوتك الشجي الندي الجميل واستمع الى علمك الواسع بارك الله فيك والحمد لله ان وفقني الله سبحانه وتعالى اني كتبت كلمات في حضرتك يا رب اجعلها في ميزان حسناتنا جميعا وربنا يتقبلها ان شاء الله باذن الله شيخ ايمن احنا قدمنا 100 حلقه من حلقات اعلام الامه والحمد لله تبارك وتعالى وانا قلت يعني هذا الكلام والله ليس على سبيل الفخر وانما على سبيل الفخر بهؤلاء الناس نعم يعني أنا حينما أفتخر فإنما, فإنما أفتخر بأنني كلفت بهذا الملف العظيم الرائع لهؤلاء السلف الذين كان لهم تأثير علي أنا أصلا نعم. وعلى أسرتي وعلى زوجتي وعلى بناتي وعلى المحيطين بي فإحنا يعني أكيد بنقدم قدوة مش كده يا شيخ أيمن نعم. يعني إحنا بنقدم دول مش حكايات وروايات وبإنما بنقدم قدوة لشبابنا ولأمتنا نعم. كيف بقى تقيم حضرتك هذا الأمر آه بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي إذا اتقي علم وإذا خشي سلم وإذا عصاه العاصي فهو يحلم وإذا تمادى استدرجه من حيث لا يعلم وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الأكرم وأن نبينا وعظيمنا وأستاذنا محمد خير هاد وخير معلم اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ليه كلمة في بداية الأمر عن البرنامج إعلام الأمة يكفي البضاعة التي تحملها تقدم إلينا علما من الأعلام من أول الصحابة الذين تربوا في مدرسة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم التابعين من السلف وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين إلى يومنا هذا لأن الأعلام في الأمة الأرض ما زالت تنبت مثل هؤلاء لا أقول مثلهم في المكافأة في شخصياتهم وأفعالهم وأقوالهم لا لأننا نعرف ونعلم من النبي عليه الصلاة والسلام أن خير القرون قرنه ثم هذه التتالي في مسألة الخيرية أستاذنا الحبيب الذي أحبه في الله وأعلنه أيضا حبك آه، الله يشفيك.
لأدبك الجم ولا الله أزكيك على الله والله حبيبي.
حسيبك الله يكرمك آم، النهاردة إحنا بنتكلم عن 100 حلقة عشان نخرج جيل أو نبحث النهاردة عن علم من الأعلام لأن إحنا مش عاوزين نتوقف عند الأعلام الذين سبقوا فحسب إحنا عاوزين نطلع علم من الأعلام فالبرنامج ده له أثر وله واقع آه، مش عاوز أقول برنامج بس عشان ما بخسش حقك نعم آه، حتى كلماتك وإن كان الكلمات أحيانا تخرج عفوية إلا أنها لها أثر عند المسلمين زي إيه؟ أضرب لك مثال في البداية عشان إيه؟ نفتح آه، نفس اتفضل.
المشاهد على الشيء عشان يعرفوا أن إن شاء الله لك أثر وإن- يا وإن رب.
شاء الله ربنا يبارك في عمرك يا رب
أنا إلى النهاردة أحد الناس يناديني باسم قد أخطأت أنت فيه معي إلى اليوم آه، تتذكر يوم أن التقينا نعم آه، فصاحب الحضور حتى وإن وقع منه أمر آه، يقع في قلب الناس طبعا هو مش خطأ آه، فقد آه، سميتني باسم آه، يعني أيمن أنور يا سلام إلى الآن يناديني أحد الناس بهذا الاسم يا سلام ثم سبحان يقول لي الله.
هو أنت والد الشيخ مسعد أنور يا أقول له سلام لا أنا أكبر منه سنا فقط لكن يعني الفرق يعني بيني وبينه حوالي سبع سنوات تقريبا نعم أو أكثر لكن آه، طبعا الشيخ مسعد مش معقول هيكون ابني وأنا الفرق بين هذا ال- نعم.
آه، إذا إن شاء الله لك أثر في الأمة الحمد لله آه، لك أثر أن نسمعه من الخارج والداخل فعلا أنت صادق في هذه المسألة الله ونحسبك كذلك الله حسيبك يكرمك. يا رب آه، إحنا النهاردة هنجلس عشان نحط خطوات للشباب من خلال صفات الأعلام اللي يمشوا عليها عشان يبقوا زي الأعلام طب ليه الشباب وليه ال- الأطفال زي ما حضرتك قلت بنخاطب الكبير والصغير من, من الأمة لأن هم دول عصب الأمة لأن الأمة مستقبلها يقوى بهؤلاء لأن إحنا لو كنا زي أهل ال- آه، الغرب أو غيرهم ولا أقصد أهل الإسلام منهم الذين بحثوا عن الماديات فحسب تسقط أممهم بعد ذلك أو الذين بحثوا عن آه، ال- ال- العلم الأكاديمي فحسب من غير قدوة أو ميزان شرع تسقط أممهم بعد ذلك آه، إلى اليوم لم أجد أمة ولن أجد كالتي رباها النبي صلى الله عليه وسلم آه، ونحن نبحث عنها الآن في مقومات التربية لأن نجد علما من الأعلام مرة أخرى تمام وأذكر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه علم من الأعلام اللي حضرتك قدمتها نعم.
ومن لا يعرف سيدنا عمر رضي عمر الله.
الذي كان لا يسير إلا في اتجاه واحد عمر الذي كان لا يأكل على كل الموائد ما يقعدش النهاردة يطبل ويزمر للناس ولما يسقطهم يروح ي- يزم فيهم لا ما كان عمر يسير إلا في اتجاه واحد أه، تصدق يا أستاذنا الحبيب وأنت طبعا.
طبعا أعلم بهذه الله الشخصية يكرمك انه كان على هذا الخط حتى ايام الجاهليه كان بيدافع عن قضيته ما بيميعش مم.
لا يسير الا في اتجاه واحد ولا ياكل على كل الموائد عمر الذي لم تفتح الفتنه الا بموته عمر الذي لم يختلف اثنان في عصر عمر الذي كان يخشاه الشيطان عمر الذي يهابه اعداء الرحمن سيدنا عمر كان قاعد في قلب بيت عشان اقول لك ان ان الامر ده جميل ان احنا نعيش في سير الاعلام نعم جميل جدا انا عن نفسي ببقى محتاج اسمع الشخصيات دي تاني محتاج اقراها في عيون غيري لان ممكن بعض الناس يرى ملمحا جميلا في داعيه من الدعاه قلبي مقفول مش عارف ياخد منه فاول ما يقول لي عليه ابدا اسمع له فتح تمام.
الباب تمام فتح الباب الشخصيات جميله يعني احنا آه، النهارده كنا هنحدد شخصيه نتكلم فيها تمام بس طبعا عشان المئويه بقى و...
اه و- و- والكلام ان شاء الله الذكرى عشان المئوية.
اي نعم عشان نعم.
نطلع آه.
احنا لا نقصد ذلك الا ان نرجع الى الوراء عشان نقول احنا استفدنا ايه احنا تمام زرعنا ايه النهارده نقطف الثمار عاوزين نخو- تكون هذه الثمار في قلوب وعقول الشباب اللي هم بالفعل والله بيعلمونا حاجات بنظن ان احنا كنا علمناها نضرب مثال بسيدنا عمر بن الخطاب لما جلس في بيت واسع فسيح والصحابة من حوله أكثرهم شباب مش عايز أقول معظمهم شباب نعم والشباب احنا عندنا اول ما نقول شباب بيرقى الى عقلنا المساله من اول ال 30 واحنا طالع لا لا ده, ده من هنا بقى تبص تلاقي من اول 16 17 18 وانت طالع يعني حاجه كده شباب نعم فقاعدين حوالين سيدنا عمر بن الخطاب فسيدنا عمر يجلس بينهم يعلمهم يربيهم فله احلام عمر ومن حوله لهم أحلام ككل الشباب لما تيجي تسأل واحد النهاردة حلمك إيه يقول سيارة وعمارة وزوجة جميلة عندنا بقى في الفلاحين أرض وحمارة مم.
وبرضه أتزوج يعني نعم خلي بالك كل على حسب فكرته نعم آه، كذلك الفتاة كل واحد له حلم فكان سيدنا عمر بن الخطاب يريد أن ينمي في رو- في قلب الشباب آه، روح الرجولة إن يعرفهم بقيمتهم لأن كل مكان قيمته في الناس اللي فيه لأن اللي اللي اتعمل حوالينا ده كله من الله سبحانه وتعالى في الأرض ما هو إلا من أجل الإنسان يعني تخيل إن الأرض ديت ما, ما, ما جعلها الله ومهدها وجعل فيها الجبال الرواسي وجاء إذا فخر كل وطن وقوة كل وطن بالناس الله إن فقدنا قيمة الناس وما علمناهمش الكرامة والمروءة والشهامة والرجولة أ- أ- أنا أنا عاوز أقول صفات كتير لأن إحنا اتعلمنا من الأعلام كتير نعم اتعلمنا منهم كتير جدا تبدأ تقول و- لأولادك وأولادي وزوجتي وزوجتك صدقني والله العظيم بنبدأ نقول لهم وننصحهم كثير جدا لما نجلس عند شخصية من الشخصيات أو نسمع آه، يعني عنهم ون- ونشتم رائحتهم الطيبة بنقدر نعلمهم كتير بعدين آه، الشيخ ايمن يعني بلا مقاطعه يعني آه، هقول لحضرتك على حاجه اتفضل.
آه، ايام ما كنا في على الهوا آه، مباشرة وأسأل الله تبارك وتعالى آه، أن يعيدنا عودا آمين.
حميدا يا رب إن آمين.
شاء الله بإذن الله تعالى آمين.
آه، لأننا الحقيقة يعني نستاهل أن احنا نطلع للناس ونكلم الناس نعم.
وإذا لم يكن هناك صوت للشرع والدين فأي صوت سيعلو على صوت الشرع والدين نعم.
إحنا ناس يعني معتدلين ونستحق أن نكون مع الناس وإن شاء الله تعود عودا حميدا بإذن الله و- تعالى و- وده كلام جميل نعم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تطلع يعني تخرج دعوة نعم من أم طيبة الآن نعم آه يا أو رب أب فاضل يا أو رب.
أخ أو أخت بمنتهى الإخلاص يرقق قلوب العباد على قناة تدعو الناس لطاعة رب العباد والله ال- الكثير الناس جميعا يعلمون مدى حب الناس والأمة لهذه القناة و- وبعدين احنا بن يعني زي ما بنقول آه، ز- آه، هذه ال- القناة اللي بتعلمنا وتربينا على على آه، يعني أسلوب و و و وأدب وحوار حتى الصحابة والأعلام نعم بيخلينا احنا في في في ظل الأزمات اللي بتمر بها الأمة العربية كلها لا أقصد هذه البلد فحسب مم.
إن احنا نقدر بكلمة نلم الفتن تمام و- تمام و- ونقذف في قلوب العباد أدب الصحابة والأعلام مم. في التعامل مع الفتن مع مم.
كل شيء مع مع كل شيء الشخصيات مع تمام.
الناس مع الأب مع الأم مع ال- الأمير مع الولي مع أي حد مم.
إيه، والله حتى الفكرة ال- فضيلة الشيخ أيمن آه، يعني حتى الفكرة لا- لا تذهب منا آه، أو لا تبتعد عنا آه، يتصل يعني نساء آه، فاضلات أمهات ويسألوني طيب يا أستاذ محمد إحنا عايزين نتوسع شوية في موضوع الأعلام فنقرأ إيه فأقول لهم على أسماء من أسماء ال- نعم.
الكتب فأم تتصل بيا تقول لي طيب ده سير أعلام النبلاء صعب للإمام الذهبي أو مثلا أو لها البداية والنهاية مم.
لابن كثير أو الطبقات الكبرى لابن سعد أو تذكرة الحفاظ للذهبي آه، يعني والكثير من هذه الكتب مثلا يقولوا لي هذا الكتاب أقول لهم آه صحيح إنه هذه الكتب هي كتب آه، متخصصة ولها طب أقول لحضرتك على حاجة نعم.
كثير من العلماء والدعاة بيقولوا لي بارك الله فيك خلتنا الكتب دي عندنا ولا ننظر إليها زينة في المكتبة خلتنا نزلناها نعم.
والله يا شيخ أيمن دعاة يقولوا لي أنت خلتنا نزلنا الكتب دي وهي موجودة في المكتبة عندنا نعم.
من سنين طويلة ولكننا لا ننظر إليها خلتنا آه، نزلناها ما على ما لماذا نعم كلام كلام حضرتك صح مم.
آه، في كتب كثيرة آه، يعني عفى عليها الزمن و- ونزل عليها التراب نعم هو م- م- مش هنقول حاجة سوى إن الواحد مبقاش واخد باله من الجمال الموجود فيها آه ممكن يكون واحد عاش حياته كلها ما تعلمش حاجة إلا إنه حب مصعب بن عمير بس أيوة فيقوم يسيب عبد الله بن مسعود يقوم يسيب ابي بكر الصديق لكن لما يبدا يدخل عليه يقول انا انا كنت ناسي الكلام ده من- من- فانت حضرتك بتبحث وتبين الناس الكنز فيقول الله نزل يا عم اسمع شوف اقرا بالمناسبة بقى تشويقا يعني حضرتك تحضر لنا كويس بقى شخصية إن ش- سيدنا عبد الله إن- بن ان مسعود شاء الله حتى بإذن الله.
نقدمها آه، في حلقة قريبا آه، إن شاء الله بإذن الله تعالى.
شخصية يعني آه، إن شاء من الله من من ع- يعني لا أستطيع أن أتكلم فيها إلا في في وقتها بإذن حتى الله.
نعطيه حقه إن شاء الله آه، سيدنا عمر بن الخطاب نعم
اللي احنا بندور عليه كلنا دلوقتي آه، اللي هو يعتبر من من ضمن الأساسيات للبرنامج أو أهدافه تمام
إن احنا نربي جيل ورجال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه جلس في بيته أو بيت واسع ومن حوله الصحابة فقال بما آه، آه، تحلمون يا صحابة رسول الله صلى تحلموا بإيه؟
الله عليه وسلم منهم من قال أحلم بأن يكون عندي خيل كثيرة فأنفقها في سبيل الله نعم فسيدنا عمر بن الخطاب قال يعني جميل قوي الرؤية ديت والحلم ده ولكن ليس بال- بالأمنية ليست بالأمنية فقال أحدهم وأنا أحلم يا أمير المؤمنين وأتمنى أن يكون لي ملء هذه الدار ذهبا فأنفقها في سبيل الله هي يعني أمنيات جميلة ومشروعة ورائعة في شاب ما يبقاش عنده ويقول يا رب أعطيني عشان أكون زي العالم الفلاني من أعلام الأمة وأنفق زي أبي بكر الصديق في سعادة وأنت بتطلع يعني أنا بأراها في عيون الكثير نعم وأنت حضرتك تقريبا منهم يعني الله وهم يكرمك عارفين بس عشان ما يقولوش بعد الحلقة الله أنا يكرمك.
حاسبك حساب شديد الله يكرمك يا شيخ.
فالمسألة مم.
بيبقى فيه آه، حب واستمتاع بالشخصية وتطبيق ما كان يعمل وفي الأول والآخر هترجع لك أنت بصحة في النفس والجسد و- و- وفي ال- في في كل شيء نعم فسيدنا عمر بن الخطاب وجد كل منهم يحمل أمنيته منهم من قال ملء هذه الدار الواسعة خيلا والخيل دي كانت عاملة زي عربية المرسيدس نعم يعني ينفقها في سبيل الله ومنهم من قال ملء هذه الدار يا أمير المؤمنين ذهبا فأنفقها في سبيل الله فقال أمير المؤمنين ليست بالأمنية هي أمنية جميلة وليست بالأمنية التي أتمناها فقالوا بما يعني ماذا تتمنى أنت يا أمير المؤمنين حيرتنا أنت عاوز إيه رضي الله عنه.
قال تمنيت لو امتلأت أو رزقني الله بملء هذه الدار من أمثال خالد وأبي عبيدة والقعقاع فيركبون الخيل وينفقون الذهب في سبيل الله الله رجال أعلام ترب- تربية أعلام آه، رجال اه ما تمام إحنا الأمة بترقى مم.
بثرواتها يا سيدي بآثارها اللي إحنا عاوزين نحافظ على كل حاجة عندنا آه، ب- بكل مورد يأتي لنا بالخير ويقوينا لكن لو فقدنا الإنسان فقدنا الأعلام مم.
ما شمناش ريحة الت- الس- السلف والتابعين خلاص طيب يا شيخ أيمن صلى على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد دلوقتي يقولوا انتوا بترجعوا لورا ها وتكلمونا عن الناس ال- السابقين البعض يعني قد يتساءل انا لم اسال يعني هذا السؤال نعم.
لكن قد يتساءل او قد يكون في ذهن انسان من الناس انتوا بترجعونا لورا وبتكلمونا عن ناس من ألف سنة أو 1400 سنة احنا يا عم دلوقتي في عصر السرعة وعصر الانترنت وعصر السفن الفضائية والطائرات وعصر ال- ال- ال- آه، المصانع والماكينات وكل الكلام ده كلمونا في الحاضر يعني فكيف كيف ها نربط يا شيخ أيمن هذا الحاضر السريع جدا المتطور جدا بالماضي أيضا الذي كان متطورا جدا وكان متقدما جدا في وقته عايز ربط الصلات بين الماضي والحاضر حبيب قلبي نعم
أنا س- سبب حبي لل... لل... لل... للالتزام إن كنت سأحسب نفسي ملتزما طبعا طبعا آه، شخصية مصعب بن عمير أول شخصية وقعت يدي عليه وعيني وقلبي آه، آه، قلت أنا عايش فين أنا بعيد عن الناس دي إزاي خلاني أقرأ آه، لا أنت- لا لا عاوز خليني اقف أقول.
معاك لا نعم.
خليني اقف معاك مم.
سبب حبك للالتزام شخصية من شخصيات السلف سيدنا مصعب ابن عمير نعم يا سلام لا، يعني يعني آه إحنا القصة ايه أنت- بقى ه- هتقول لي هقعد أولادي ليه اه هقعد زوجتي ليه اه ه- بالعكس ده أنا عاوز أقول إن في حاجات كثيرة جدا في بيتي بتنصلح لما بأس يعني بأخد الحاجات اللي كانت حدثت أيام السلف و- ومع الصحابة وما وأسقطها على واقعنا بتلاقي كلنا قايمين مرتاحين جميل آه، و- ومن ضمن الأشياء يعني اللي عاوز أتكلم فيها إن إن ما كان يحدث م- من الصحابة والتابعين يمكن حضرتك تقول كلمة ما تظنش ان لها اثر عند طفل صغير او رجل كبير او امراه فتغير اتجاهها من الانحراف والتطرف احد الطرفين يعني اما رقص واغاني ومش عارف ايه واما الطرف الاخر اللي هو عباره عن آه، ت- تزمت وتطرف وتبص تلاقيهم خدتهم على الطريق بكلمه جميل بكلمه صحيح وانت مش واخد بالك صحيح.
وممكن تبث الرجوله في شخصيه انسان وتجعله اميرا مسلما يحفظ دينه واهله ووطنه و... و... و... ويدافع عن قضيه ويكون له آه، يعني شخصيه في المجتمع بكلمه جميل اذكر لك مثالا اتفضل
أنا هضرب لك هذا المثال أنتوا ذكرتوا مرة شخصية من الشخصيات هي شخصية مثلا صلاح الدين الأيوبي أو أحد من الشخصيات نعم أذكر أن هناك كلمة قيلت لصلاح الدين الأيوبي من أمه أو من عمه آه، من أمه ف- فذكرها لعمه على لسان أحد السلف أو التابعين أو أساتذته زي نور الدين محمود كلمة اتحطت في قلب وعقل ولد صغير فهي اللي خلته زعيم الأم هي اللي خلته يرفع الغمة عن الأم هي اللي واو.
خلته يخلينا رافعين راسنا ايه هي دي كان بيلعب مع الاولاد فحمله عمه وقال له انت بتلعب فالقاه بعيدا فسقط على الارض يعني يعني ولد صغير ما يكون عنده مثلا سبع سنين ثمان سنين ويلقى على الارض فلما ألقي على الأرض الولد يعني نزل على الأرض صغير السن فنظر إليه اللي حوله قال له أنت ما بتعيطش ليه؟ وعمه بص له كده قال له أنت ما تأثرتش من الو- الوقعة دي قال ما كان لأمير من أمراء المؤمنين أن يبكي من سقطة أسقطها له أبيه الله قال مين اللي علمك كده يا ابني؟ قال له أمي علمتني أن أكون أمير الله فقالت لي ما ت- ما ت- ما- ما ت- ما فيش حاجه تاثر فيك ابدا ما ما طب امه علمته منين من خلال شخصيات ما كان قبله زي نور الدين محمود نعم بتبقى في الشخصيه احنا عاوزين اولاد ورجال وشباب وفتيات يقولوا الحق بادب الحق بما علمهم الحق اضرب لك مثالا علمتونا من خلال اعلام الامه الله يكرمك ازاي يكون عندنا اعتقاد نعم في الله أذكر هذا المثال الجميل لواحد من السلف كان عنده ولد فمات هذا الرجل ولم يبقى هناك أحد لهذا الولد لا أم ولا أب ولا عم ولا خال إحنا لو ذكرنا هذا العالم الصغير لكان آه، وقع الأثر في في أنا شخصيا كراجل بدعو إلى الله نعم وكثير من طلبة العلم وكثير من الأخوات وقع عظيم جدا الكلام ده أنتم بتعملوه هنا آه هذا الولد كان يصلي لله في مسجد من المساجد فدخل عليه واحد زي حضرتك كده راجل من الناس المحترمة آه يعني يقول له يعني صلاته عجبته في ناس بتعمل كده كتير يقول الله الولد ده كويس طب أنا هبحث عن شخصيته وأسلوبه وتعامله آه وهيزوجه ابنتي أو آه، آه، آه، أختي أو أبحث له عن فدخل على الولد أعجبته الصلاة يصلي صلاة آه، زي ما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلوا الله كما رأيتموني أصلي يحسن الوقوف وحركات الصلاة والطمأنينة وبعدين حس إن الولد مطمئن قوي فقال له أشوف مين اللي ربى الولد ده فدخل عليه قال يا ولدي ما اسمك قال فلان آه، قال من أبوك قال فلان أين هو قال مات اه يعني طب أين أمك؟ آه، قال ماتت عمك قال قال لا يوجد لي عم ولا خال ماتت ماتت أمي ومات أبي ولا يوجد لي أحد قال له سبحان الله أنت عندك كم سنة؟ قال له والله يعني 11 سنة تقريبا فقال له وتقف بهذا الاطمئنان بين يدي الله من ينفق عليك؟ قال لا أحد قال سبحان الله يعني مطمئن بين يدي الله تشكر وأستشعر فيك السعادة والاطمئنان عقيدة سليمة الله اتعلمها من مين؟
جميل مم.
فوقف عنده قائلا يا ولدي تتخذني أو ترضى أن أكون لك أبا قال نعم ولكن بشروط قال ما شرطك قال تطعمني إذا جعت قال نعم تسقيني إذا عطشت قال نعم تكسوني إذا عريت قال نعم قال تحييني إذا مت قال هذه ما لا أطيق مستحيلة دي قال إذا دعني للذي يطعمني ويسقيني مم.
وإذا مرضت فإنه يشفيني وإذا مت فإنه يحييني الله.
سيبني لربي الله الله إ- إ- إ- ولادة ربه على عقيدة سليمة جدا منين دي؟ من فراغ؟ لا لا لا أبدا مم.
ده لازم أكون عندي قدوة أتعلم منها تمام تمام أنا زي ما قلت برضو عشان آه، أكون منصف في المسألة آه، آه، تعلمت من شخصية مصعب بن عمير في البداية وعشت معه تنفست مصعب بن عمير في البداية وبعدين الله طب ما عنديش حاجة خالص فسافرت إلى السعودية أطلب بعض العلم و و- وبعدين وأنا ماشي في الطريق يعني أكاد أسقط آه، وشوية آه، طب بلاش ده الملل ده أقوم أسمع موعظة من الشيخ محمد حسان أهو كلمة هو قالها مش عارف آه.
إمتى مم.
هذا علم من الأعلام يعني أحسبك ذلك وأنا زكي على الله يا رب موعظة مم.
اضعها اكررها وانا شغال وانا رايح وانا جاي راح اشتغل واكد عشان ارى آه، يعني شوف كلمه خرجت من عالم من اعلامنا الان آه، فكيف بالاعلام الذين كانوا نعم.
على يد النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم آه، احنا عاوزين حتى ن- ن- نسال انفسنا هذا السؤال هل تعلمنا منهم الاعتقاد فقط لا مش العقيده بس مش العقيده السليمه بس لان العقيده السليمه اساس في اللي انت قلته كله ولا واحد في الاعلام دول اللي كانت عقيدته سليمه تمام آه، إن كانت عقيدته صحيحة إن كان ثقته بالله ويقينه بالله عظيم
ده هم مدرسة مدرسة هم منهج حياة ف... ف- يعني ف- يعني مدرسة ماشية متحركة مضبوط.
هؤلاء الأعلام يعني طب طب شيخ أيمن أنا أنا هرجع للجزئية دي مهمة جدا جدا آه، لكن دلوقتي أنا عايز أعمل علم
آه يعني دلوقتي في شباب موجودين م?
مم.
عايز اعمل منهم علم يعني طالما انت دلوقتي انت بتقول لي انت تناولت مئات شخصية من الاعلام من اعلام السلف طب يا ترى انت عملت علم من هؤلاء ال- من هؤلاء الاعلام استفاد واصبح علما فايه المقومات ها اللي تخليني اقدر اعمل علم ونحن في هذا طب.
الزمن من خلال دراستي لاعلام الامه طيب مم.
نصلي على رسول الله عليه صلى الصلاة الله عليه والسلام وسلم كل واحد فينا الآن الإخوة الأحبة و- صلى الله.
وحضرتك كراجل يعني بت... بت... بتدير دفة الحوار و- الله يكرمك.
والمركب اللي ماشية الله يكرمك.
آه، وإن شاء الله ت- تنجو إلى إن بر شاء الله، إن الأمان في شاء الجنة الله.
إن شاء الله ان شاء الله يا رب معا آه، معا آمين يا رب وأولادنا ونسائنا الله- اللهم و- ونساء الأمة وأبناء الأمة يا رب العالمين اللهم آمين.
ال- جميل قوي ه- هذا ال- الامر ان احنا تكلمنا ما تيجي نحط خطوات للشباب يطلعوا عليها عشان يبقى من, من الاعلام تمام انا اتكلمت في البدايه من خط- خطوه عظيمه جدا تعتبر الاصل والاساس اللي هي القاعده الاعتقاد بس آه، لن اجاملك لو قلت لك ان اللي انت بتعمله ده في البدايه هو اساس بناء العالم الجديد
ازاي يا شيخ ايمن حضرتك الان ماذا تفعل انت والاحبه الموجودين في القناه مم.
بتشتغل وظيفه الانبياء
الله الوظيفة اللي احنا كلنا أحيانا آه، ب- يعني احنا النهاردة آه، معلش احنا بنتكلم في في مسألة يمكن الناس ما ت- ما تاخدش بالها منها آه، انت تكلمت في المقدمة يمكن ثلاث أربع مرات وحدث ان احنا قلنا لك يلا نتكلم تاني قلت لنا ده شغل مم.
انت اه قلت قلت شغل طبعا انت عارف كلمة شغل بس احنا لو لو فكرنا فيها هتلاقيها وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ بوظيفة النبي إن إحنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر استدعيت الأعلام قعدتهم معانا في الاستوديو اتكلمت معاهم علمتنا أمرتنا بمعروف من خلالهم ونهتنا عن منكر من خلالهم فأنا صدقتهم عشان كده صدقتك الله لأن هم اللي أنت بتجيبهم بيخلونا نصدقك لو جبت لنا شخصية اتكلم عنها آه، مثلا آه، يعني شخصية شخصية لا أريد أن أذكر أسماء مم.
من من الشخصيات الفاسدة وبدأت تدينا ان هو ده القدوة وتعلم الولد يا ولد حتى تكون رجلا جنتل وصاحب قوامة آه، تمسك السيجارة من طرف الإصبعين هكذا مم.
آه، ثم تجلس تضع قدما على قدم وتجيب لي شخصية من الشخصيات المشهورة اللي هم بيعتبروها النجوم مش نعم.
هصدق الشخصية ومش هصدق اللي قعدني معاه فأول حاجة عشان نبني الشباب ونجعل لهم آه، ونجعل إن شاء الله عالم منهم من الأعلام الجديدة إن إحنا نستلم وظيفة الأنبياء وعلى قدنا بقى نشتغل فإحنا عملنا أول مرحلة المرحلة الثانية نبث فيهم عقيدة الأعلام
جميل اللي احنا تكلمنا في جزئية منها الآن وأساس العقيدة طبعا كما نعلم التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى وأن نثق فيه وفيما أمرنا الله أن نثق به ندور كده نشوف ربنا قال ثقوا في مين نثق فيه آه، و- والأمر الثاني والخطوة الثانية اللي بنصعد من خلالها ل- لبناء شخصية علم من الأعلام إن إحنا نربي فيهم آه، ذكاء الأنبياء يبقى بربي فيه العقيدة أولا وبعدين ذكاء الأنبياء اللي إحنا هنحتاجه في اليومين دول مم.
لأن كم من أزمات للأمة بتحتاج إنسان ذكي آه
يعني إحنا عندنا حاجات محتاجين تعديل فيها في, في أمور الاقتصاد في الأمة الإسلامية كلها إحنا ما بنتكلمش عن عن مكان معين محتاجين حاجات كثيرة جدا نحتاجها في أمور آه، يعني آه، آه، بيان خطوات للناس يمشوا عليها في معاملاتهم آه، الحياتية حتى في مجال في مجالات ال- الإمارة وغيرها فإحنا بنقول للناس ده الطريق فلابد إن إحنا نحدد لهم من خلال آه، ال- ال- الذكاء اللي يعيشوا بيه في هذا المجتمع اللي بدأ يعتمد على الإنترنت والمش عارف إيه تمام، والكلام.
آه.
لازم يكون مواكب للعصر ما وسائل يكونش اتصال جاهل حديثة، ما نعم.
يكونش جاهل متحجر مم.
يعمل قرارات تضر وتضر الأمة أضرب لك مثالا يقال هو بيقال للتروح عن النفس ولتسلية الروح لكنه فعلا مثال محتاجين ان احنا ن- ن- نضعوه على امر الواقع لان في بعض الناس بتاخد قرارات في حياتها وفي بيتها و... آه، اولا بت... بتلاقيه استدان و... وللاسف الشديد آه، ضيق على نفسه واهله ويمكن اتسجن و- بسبب قرار سيء او احمق فاحنا بنعلمه ذكاء الانبياء يا ابني اغتنم فرص المكسب اغتنم فرص المكسب اغتنم فرص ال... ال- انك تصلح نفسك و... و... وبيتك و... واهلك اضرب لك مثال اتفضل يا شباب آم، كان بيضربوا لنا مثال قديم أو مثال يروى في الجلسات للطرف لكنه نستفيد منه الثلاثة سقطوا في صحراء الثلاثة لما سقطوا في الصحراء منهم واحد من بلد مثلا زي فرنسا وواحد من بلد زي ال- آه، إن- آه، أمريكا وواحد آه، من بلد زي مثلا أي مكان زي م- من مصر مثلا نفترض يعني عشان ما حدش يزعل مننا خلينا عندنا في مصر فلما سقطوا في المكان ده مش عارفين يطلعوا صحراء جرداء لا طائرات ولا موبايل ولا شيء طب يعملوا ايه فطلع لهم عفريت إن هو مثال لحسن بعض الناس يقول لك عفريت طلع لهم لا.
هو مثال مم.
آه، فلما طلع لهم عفريت فقال شبيك لبيك اطلب ايه الشباب لازم يتعلم من ذكاء ال- الصحابة أنا لو ضربت لك أمثلة عن ذكاء ال- الصحابة في مواقف صعبة حتى في الحرب هت- يعجب الإنسان والله نعم يعجب الانسان ازاي خرج من المخرج ده وما كذبش انما شوف الحمق بقى يضر نفسه ويضر غيره بقرار سيء لماذا لانه لم يتربى على ذكاء الاعلام ندور نشوف خلينا نستفاد خلينا نربي في الولد آه، يعني ال- ال- ال- الذكاء والفطره و- وكيف يتعامل مع المجتمع صغيره وكبيره يطلع بره يقول الله ده انتوا بعت لنا ناس بتفهم تمام ال- طلع العفريت شبيك لبيك تطلب ايه كل واحد له مطلب واحد واختفي فبتاع فرنسا قال له حلو قوي ده احنا كنا هموت هنا وديني فرنسا طار فرنسا بتاع امريكا وديني امريكا طب طار امريكا بقي بقى مين عشان ما حدش يزعل من الدول الاخرى احنا خلينا احنا في مصريين نعم فالمصري قاعد كده بيقول لهم الله هو انت كده هتسيبوني لوحدي هاتهم لي تاني خلي بالك احنا مش عاوزين الشخصيه دي آه.
احنا مش عاوزين الشخصيه دي دي دي طرفة بقى حضراتكم يعني تعرفوا طرفة الشيخ طبعا أيمن يعني, يعني, يعني نعم.
هي طرفة بتقرب الأمثلة للناس احنا مش عاوزين نعم.
الشخصية دي تمام عاوزين شخصية إيجابية تعلمت من الصحابة أيوة.
لما يجي واحد آه، ي- يعني وبرضه ما يكونش مقلد أعمى يقلد هو خطأ يعني مثلا الولد اللي ماشي مع أبيه في قلب الشارع ودي في في طرف الحمقى تقريبا أو آه، في المستطرف في تزكية الأنفس آه، الولد اسمه عبد الله فبينادي ع- على واحد من الشارع بيقول يا عبد الله يا عبد الله فأبوه بيقول ما ترد يا ابني قال كلنا عباد لله يحدد عبد الله من فالولد صغير الله واد ذكي قوي فواحد تاني ماشي جنب ابوه كان اسمه حمزه فالراجل بيقول له يا حمزه يا حمزه فحب يقلده قلت له رد يا ابني قال له لا كلنا حماميز والله يا ما سلام ينفعش اذا لابد ان يكون الانسان نعم مبتكر يفهم ان م- ل- ل- لكل مقام مقال وخاطب الناس على قدر عقولها تطلع راجل دبلوماسي طيب اذا فضيله الشيخ ايمن العقيدة انا افهم والذكاء.
من حضرتك اه مم.
العقيده العقيده الصحيحه ستبني رجالا والذكاء اللي هو الاسوه بقى حضرتك يعني بالظبط اه الاسوه آه، طيب انا عايز بس آه، يعني قبل ما هي حلقه مهمه الحقيقه انا بعتبرها نعم ما شاء الله عليك وانا اثني عليك كثيرا والله يبارك فيك.
وهذا فتح من الله سبحانه عشان وتعالى بتحبني بس والله العظيم بارك الله فيك.
والله هذا فتح من الله الله يسلمك آه، طب يا شيخ ايمن دلوقتي في بعض ال- ال- ابنائنا الحلوين اللي احنا بنحبهم كثيرا الشباب آه، هو مثلا بيشوف اللي الشيخ ايمن صيدح وعايز يكون زي الشيخ ايمن صيدح مثلا داعيه م.
بيشوف الشيخ محمد حسان عايز يكون زي الشيخ محمد حسان داعيه بيشوف مثلا الدكتور ابو فتوح عقل بيشوف فلان بيشوف فلان بيشوف فلان عايز يبقى بينبهر بيكم وعايز يبقى داعيه آه، زيكم وبالتالي آه، أنا لاحظت حاجة أنه معظم ال- الشباب الذين يستمعون إليكم كدعاة يريدون أن يكونوا دعاة آه، من أمثالكم يعني نعم.
آه، فإحنا بما ننصح الشباب دلوقتي إحنا يا ترى أنا عايز دعاة بس يبقى في كل كل مكان داعية يبقى داعية جنبه داعية جنبه داعية ها وداعية يدعو داعية ها ولا انا عايز اطباء وعايز مهندسين وعايز آه، آه، يعني آه، مهندس زراعي وعايز مدرس وعايز فلاح وعايز عامل يعني برضه في اطار القدوه يا شيخ ايمن نعم يعني كيف تكون القدوه صحيحه بالنسبه لهؤلاء الشباب طيب هو بيحبك مم.
ومبهور بيك ويريد أن يكون مثلك مم.
لكن هل هنعمل الأمة كلها دعاة بيتكلموا بس لا طبعا ولا احنا عايزين حاجة تانية آه، هو أولا أعتقد أن كثير من الدعاة آه، منهم ال- ال- اللي فضل فترة كبيرة جدا ما يتكلمش بس بيتكلم ويشتغل ويخيط زرار في بيته ويبحث عن لقمة العيش ومنهم لحد دلوقتي ناس موجودة نعم ثم إذا من الله على واحد منهم بأن كلفه واستعمله في خدمة الدين بوظيفة الأنبياء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بطريقة أوسع وأصبحت الأمور بالنسبة له آه، يعني ما عادش قادر يشتغل الشغل العادي لكنه في عمل ووظيفة الأنبياء وطبعا ربنا سبحانه وتعالى كما تعلم لا ينسى دائما آه، كما نقول إذا كان الله يرزق الكفار أو كما يقول أستاذنا كما آه، إن الله إذا يعني إذا إذا كان الله يرزق الكفار مم.
فهل ينسى من يدلون على الواحد الغفار؟
سبحان الله فربنا ج- يعني فتح له أبواب مم.
فبدأ يتفرغ لوظيفة الأنبياء بقول لكل شاب وكل فتاة أنا قلت وظيفة الأنبياء وكل يعمل على حسب مقدرته واستطاعته فوظيفة الأنبياء مش كلام بس ده وظيفة الأنبياء قول وعمل مع وجود طبعا الاعتقاد ومش هنتكلم في المسألة بالتفصيل سوى إن تمام النبي محمد كان يرعى الغنم النبي محمد كان يخرج للجهاد في سبيل الله النبي محمد كان يعمل بعمل أهل بيته النبي محمد كان يصلح بين الناس النبي محمد كان ينصر المظلوم النبي محمد كان يزور المريض النبي محمد كان يشيع الجنازة النبي محمد كان يغسل الميت صلى الله.
النبي محمد كان أقول إيه عن النبي محمد الله أقول إيه الله جميل يعني جميل فوظيفة الأنبياء لا أقصد بها شيء بعينه مم.
إنما وظيفة الأنبياء هي كل آه، أمور الحياة واحد آه، آه، فلاح بيعمل في وظيفة الأنبياء إزاي إنه ما ينساش إنه يستحضر النية وي- ويجعل عمله هذا خالصا لوجه الله ويحطه على ميزان الشرع هيبقى بيشتغل بوظيفة الأنبياء جميل وبيدعو إلى الله الله بأمانته مم.
بتسبيحه هو شايف الزرع بيطلع هو قاعد في في وسط حقل يدعو الى الله بامر معروف والنهي عن المنكر يا اخي يا فلان ما تاخدش حاجه من عند حد ايه رايك في في, في الجوفايه الجميله الحلال دي هو مش لازم يكون قاعد في قناه مش لازم يكون آه، انسان فاتح آه، آه، مثلا مكتب يعلم فيه الناس مش لازم يكون على المنبر آه، آه، اي آه، منبر تمام.
اي منبر كائن من كان تمام تمام ولذلك احنا دايما يقول دكتور مثلا يا فضيلة الشيخ ايمن مم.
دكتور كيف يكون داعية بالضبط وهو دكتور بالضبط نعم ده السائق نفسه آه، تمام السائق تمام لا- يعني تمام.
ما ما انا اقول السائق نفسه لا احتطم من قدره لكن لانه هو ممكن يكون ناسي انه مهم اه مهم جدا جميل ده ممكن هو ده يخلي الناس تلزم سنة غائبة ومنسية عن الناس فيكتب له أجر عظيم جدا قد يساوي أجر الشهيد يعلم الناس سنة قد غابت الله في الصبح يس- يشغلوا أذكار الصباح هم راجعين أذكار المساء وهم مش عارف إيه راكبين العربية ي- ي- يتعمد يسمع الناس الله أكبر الله أكبر سبحان الذي سخر لنا هذا ده ده ده وبعدين واحد يقول الله إيه يا إخوانا فإحنا عايشين حياتنا 40 سنة 50 سنة ما قلناهاش وإحنا طالعين عربية يبدأ واحد يقولها وقد تكون آخر كلمات قالها هذا الرجل واحد يقول لي سواء تفول علينا مولانا قصدي مش معاك يا عم مم.
قصدي الراجل هو نازل حاجة خلي بالك فقالها فدخل الجنة تروح تلاقيه في الجنة هناك قد يشفع لك نعم قد يشفع لك كن داعية في أي مكان وفي أي منبر حلو وذلك بعض الناس لما جنة وحزنة بقى وانت عارف الأمهات والآباء لما يطلقوا الدعوات حسبنا الله ونعم الوكيل على قفل الق... قلت له يا- يا- ده واحد من من من أهلنا نعم.
له رؤية له رؤية مم.
ما تدعيش يا أمي لا يا ابني هدعي يا الله لا يا أمي مش كده فإحنا آه، نقصد آه، نقول إن ممكن آه، يعني من غير ما ما- ما نقصد سنة من السنن و- و- ودعوة من الد- من الدعوات آه، يعني الأم في في بيتها ما هي بر- برضو يعني آه، يعني أمرها بالمعروف ونهي عن المنكر فأنا بقولت لو أنا وافقتها على الكلام مجرد ما نزلت من المنبر اللي أنا فيه أترك وظيفة الأنبياء هسيبها تدعو على الناس وتقصف أعمارهم وبيني نعم.
وبينك الدعوات أحيانا بتصيب والله صح.
والله أحيانا بتصيب نعم ف- فعاوز اقول لك ان ان الام بحرقه بتدعو ليه لماذا قالت لي يا ابني طب طب انتوا هتدعوا الى الله فين قلت لها في المصليه في الغيط وانا كنت بدعو الى الله فين الاول يا سلام هقعد في الغيط وادعو مع عم عبد الله وعم احمد ونقعد ونشوي الذره و- وندعو الى الله الله والله انا ده أنا بالعكس ده انا ده انا بحس براحه لما ارجع لفطرتي جميل يا شيخ عشان خالد.
اقول اللي انا عاوزه جميل يا شيخ خالد.
عشان اقول اللي انا عاوزه بقى جميل جميل بالك؟
آه.
فاحنا بنقول ان المنابر مم.
الموجودة لها مقالات ولها أدب فإذا كنت في منبر اعلم قدر هذا المنبر وتعلم من الأعلام والصحابة إن يتقال هنا حاجات لأن الكل بيسمعك وفي لحظة من لحظات الجلوس الخاصة مع الأستاذ محمد سجيني أو الحاجة التانية لماذا؟ عشان بخاف؟ لا والله ما بخاف مم.
والله ما بخاف نعم أصل آخرتها إيه؟ إحنا دلوقتي خلاص اقتربنا على الخمسين نعم يعني يعني هنروح فين؟ ما بخافش بس هي في ادب في حاجه اسمها لغه ال- اللي اتعلمناها من الأعلام. انتوا علمتونا الله يكرمك آه، ان ازاي ن- نتحاور مع الناس نتحاور مع نفسنا ونتحاور مع مع الحاج محمد في قعدتنا الخاصه نتكلم في حاجه تخص الامه نقعد في المسجد الله يشرب انت ما قلتليش الحاجه اللي كنا بنقولها واحنا قاعدين ما ينفعش هنا ما ينفعش هنا احنا لازم نكيس المصالح والمفاسد آه، مع مع قول الحق وعدم ارضاء الخواطر في ديننا مم.
آم، طيب في لحظة تانية استدعيها لأن الوقت ده مناسب لأن أنا أقولها هنا بقى اللي احنا بنقول عليه آه، حتة ال- ال- إن احنا آه، قدوة ما تجيش تقلدني تقليد أعمى اه لماذا؟ آه، مثلا مثلا يعني ربنا وفقني في التعدد مثلا يعني ما تقلدنيش أعمى ده تقليد أعمى مش أنت يعني طبعا ربنا يعطيك البصيرة آه، أنا أقصد أنت يعني تلامذتنا لا يتحملوني يعني نعم لو كان لنا تلاميذ اه آه، ف يعني ما تقلدنيش فيها تقليد اعمى هل التجربه اللي عندك ستنجح مثل عندي هل آه، الاخوات اللي انت خدتهم فاهمين ومحبين لشخصيتك ولدينك و- و- وال- وال- والمهمه اللي انت عايش فيها هل انت ظروفك ظروفي يعني نفس الظروف مثال جميل يمكن انا ضربته تقريبا واحنا مع بعض برضه نعم.
استدعيه نعم، استدعيه نعم هو اتفضل مثال جميل اتفضل آه، ال- ال- الرجل ال- المسلم الجميل اللي هو حافظ سنن النبي صلى وبيحب وظيفه الانبياء صلى الله.
قال لك انا بقى داعيه زي النبي ماشي يا عم هو احنا كلنا احنا بنسعى كلنا ان احنا نبقى ورا النبي ولكم في رسول الله اسوته أسوة الحسنه مم.
فراح قابل واحد من اهل الغرب هنا بقى اللي احنا بنقوله ما تقلدش الا لما تفهم هل الامر ده احنا لا نقلد النبي في كل حاجه اه صح بس اعرف ان النبي لما كان بيستدعي الشيء بيعلم بيعلم بيعلم من من- من قبل الله ان الشيء ده ينفع هنا وده لا وده لا وده اه جلس آه، الرجل مع واحد بيدعوه بيقول له يا يا اخي يعني انت انتوا يعني عندكم الزنا منتشر ربنا يعافينا واياكم قال له ولماذا تحرمون انتم الزنا مم.
طبعا اللغه الاجنبيه فال- بس الولد متقن اللغه بتاعته قال له يعني لانه حرام فاراد ان يعامله كما عامل النبي الشاب الذي كان امامه قال له طب ليه حرام قال افترضاه لامك قالوا yes why not يعني ايوه ولما لا بفرش كده يعني يعني يعني باسلوب جميل كده نعم هو استدعى الامر هو عاوز ي- ي- يقلد النبي صلى وكلنا الله بنحب عليه ان احنا وسلم.
نقلد النبي حد ما يرضاش يعني ده, ده الواحد يفخر انه بيقلد النور نعم.
صلى الله عليه وسلم فهو بيقول له الكلام ده فالراجل بيقول له why not لما لا قال اترضاه لامك قال نعم لاختك قال لما لا ايوه قال له اه طب الو... فاحتار لا استدعي شيء تاني عامله بالاسلوب بتاعه تعالى تعالى بس ما اقول لك آه، مضره كذا من الناحيه الصحيه ومن ناحيه كذا ومن ناحيه كذا ومن ناحيه كذا خطبه على قدر عقله
طيب انا عايز اسال حضرتك سؤال قبل ما نختم يا فضيله الشيخ ايمن في كلمه تتردد كثيرا والحقيقه انا برضو بقولها بس نقلا عن الناس نعم يعني يقول لك في غياب قدوه ها لابد ان نتحدث مثلا عن السلف هل هذا الزمن الذي نحن فيه عقم ها، بحيث انه مفيش قدوه معقول كل الدعاة وكل العلماء دول معقول كل علماء الاقتصاد علماء الطب علماء الصيدلة علماء الهندسة علماء المياه الجوفية علماء ال- ال- الفضاء هل عقم هذا الزمن عن ولادة قدوة معقول الكلام ده لا طبعا يعني هل هذا منطقي يعني؟
لا, لا هو يعني لا منطقي ولا هو أص- أس- اساسا من من من سنن الله في خلقه نعم ما تقفش القدوة موجودة لأن لو قلنا إن الناس قد هلكوا فنحن أهلكهم أو- أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال صلى إن الله الناس عليه وسلم.
قد هلكوا فهو أهلكهم أو هو أهلكهم تمام أهلكهم آه، يا- آه.
يا إما هو أشدهم هلاكا يا هو سبب هلكهم تمام ما ت- ما تحبطنيش مم.
لا في الأمة فيه مم.
وب- بس أنا عايز الناس تنظر إلى أعلام الأمة على أنهم بشر يعني إيه بشر؟ يعني ممكن آه، إحنا قاعدين مع بعض على الهوا آه، جايز ما نغلطش جايز لكن لما نقعد في جلسات خاصة جايز يمر منا أشياء بشر هذا بشر مهمة جدا انه بشر.
البشر يخطئ ويصيب فما تقولش والله أنا مش هاخده قدوة في حاجة لا آه. مم.
لا لا لا لا مش كده مش كده البشر بشر و- ولذلك بعض الناس اللي اللي عاشوا وفهموا مسألة القدوة بطريق الخطأ وانت عاجبني قوي في حتة ان آم، عالم من العلماء جديد آه، في الطب في الهندسة وقعدت تنوع لي وانت بتقول حضرتك نعم بدور على الأعلام بسقط كل علم على عالم من الأعلام على فكرة الصحابة كانوا متنوعين الله مم.
منهم اللي ما كانش ينفع في الإمارة ما ينفعش يا شيخ ما تقولش على الصحابة كده لأحسن هن... يا أخي لا احنا نعم.
احنا ما بنقولش من عندنا آه.
زي حبيبنا بقى اللي طالما ذكرناه عبد الله بن مسعود آه. رضي لما راح الله.
يمسك الامارة يعني بلاش انت مم.
أنت بلاش انت يعني م- م- انت ده ده ومين ومن هو ومن هو آه، شاف المساله ومنهم من كان سفير نعم ومنهم من كان راعيا للغنم لكنه السيدة عائشة كانت في الطب مثلا كانت في الشعر آه، في كل هذه الأمور آه، طبعاً، وكتير طبعاً.
كتير يعني من يعني العلماء و- وانت بقى واخد الحاجتين ما شاء الله عليك الله يكرمك شعر و...
ويخليك.
و... وما شاء الله ربنا يبارك الله فيك يكرمك ويخليك آه، ال- ال- م- مساله ال- ال- القدوه ما بتخلصش موجودة والحمد لله موجوده نعم بس عايزين نظرة شبابنا و- و- وأبنائنا وإخواننا عشان ما يقولوش الواد بيكبر نفسه قوي آه، وأبناء و- وإخواننا ت- تبقى نظرة عملية إزاي؟
نظرة فيها واقعية آه.
نظرة على ميزان الشرع إن إحنا بنتعامل مع بشر آخد من الداعية مثلا أضرب لك مثال بال- بالوظيفة بتاعتنا اللي إحنا عارفينها آخد من الداعية مثلا آه، آه، الجميل في صلاته ال- الحسن في ثيابه ال- آه، آه، الطيب في ابتسامته وأسلوبه آه، لما أجد عليه مأخذ أحسن الظن أيوه وأحاول أفهم أيوه وأسأل وانصح يا شيخ وانصح يا شيخ مم.
انصح و- والله سبحانه وتعالى واتق يقول الله.
يعني ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به بالضبط آه واتق الله.
كل بني آدم خطاء ايه المشكلة تمام آه ايه تمام المشكلة آه.
وكم من دعاء احنا بنحترمه ونوقرهم نعم.
ساعة ما نقول الواحد يعني الحتة ديت كان يقول حاضر حاضر بسمعها والله بمنتهى الأدب يمكن اللفظ والأسلوب ي- ت- تقولوا مين اللي بيقول كده حاضر ايه المشكلة شكرا يا شيخ أيمن صيدح وبارك الله فيك والحلقة المئة واحد أنا مش هنساها طبعا من أعلام الأمة بس, بس الله يبارك بس فيك.
احتمال يعملوا لنا احتفالية بقى و...
شكرا بس جزيلا تمنيت لو سمعت منك ختاما ب- بشيء من الجمال الله الله يخليك يا شيخ ايمن وبارك فيك وشكرا جزيلا ان انت شرفتني في هذه الحلقه بارك الله فيك ونفعنا الله بعلمك دائما اللهم آمين.
شكرا جزيلا آه، مشاهدينا الأعزاء في ختام هذه الحلقة المباركة من آه، هذه السلسلة المباركة من أعلام الأمة لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لأخي وحبيبي وأستاذي آه، فضيلة الشيخ الحبيب آه، أيمن صيدح آه، الذي حدثنا آه، في آه، هذه الحلقة عن القدوة وكيف آه، نربي قدوة وكيف نتعلم من هذا البرنامج وهو أعلام الأمة نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا سواء السبيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعلام الأمة أقمار للعلم النافع أنوار يهدون الأمة الدعوة للخير حياهم رب غفار حياهم رب غفار أعلام الأمة قد رفعوا ميزان الحق وما جاروا في كل مجال قد برعوا حياهم أعيان أخيار حياهم رب غفار من فيض الرحمن أصابوا في درب العزة قد ساروا واليوم نحيي من رفعوا للدين صروحا وأنا